السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله إنما يبايعون الله كلمة من الكلمات الجبارة اللي تزلزل أي قلب حائل في, في سورة الفتح السورة العظيمة اللي أربع صفحات ونص عطاءات الله وخزائن الله منهمرة على أهل الدعوة إلى الله وعلى اللي شايلين هم الدين سورة بتثبت أن من جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء سورة أول جملة منها هي أفرح جملة بتفرح قلب أي داعي إلى الله وأي صاحب رسالة إن فتحنا لك إن فتحنا لك الأبواب المقفولة هتتفتح زي الوقت كده أبواب الجامعات في الدعوة إلى الله أبواب النوادي أبواب العالم أبواب القنوات الفضائية أبواب قلوب الناس المغلقة أبواب كل مكان مغلق أمام الدعوة إلى الله يتفتح ربنا بيقول للنبي كده ان مش مش فتحنا لك ان ان بالتعظيم الدل على ان الفتح على قدر الفاتح وليس فقط على قدر المفتوح لهم يعني ربنا لما بيفتح بيفتح ان فتحنا لك فتحا مبينا بعدها بكذا سطر ربنا قال على المشركين والمنافقين قال عليهم دائرة السوء خدوا بالكم يا شباب ان كلمة فتح عكس كلمة دائرة لان الدائرة ان في مركز محاط من جميع الجهات مغلق عليه من جميع الجهات فده الاغلاق الكامل انما فتح يعني كان في باب مقفول واتفتح فربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام الوضع اللي انت فيها محمد بقالك 19 سنة احنا النهاردة سنة 6 هجرية بيقول له الفتح اللي انت فيها محمد بن عبد الله بقالك 19 سنة الاغلاق الدعوي الاغلاق الدعوي وابواب الدعوة اللي مغلقة قدامك ولسه من 11 شهر خارج من قتال بينك وبين مشركي مكة في غزوة الأحزاب كان مشركي مكة والأحابيش وغطفان وقبائل كثيرة من العرب الأحابيش لوحدهم 11 قبيلة من قبائل العرب كانوا محصرين المدينة في شوال 5 هجرية ذو القعدة 6 هجرية اللي نازل فيها سورة الفتح بعد 11 شهر بس كنا احنا اللي واقفين على ابواب مكة فربنا بيقول له الاغلاق اللي انت عشت فيه كل السنين اللي فاتت انا هغير الوضع هم كان مفتح لهم الدعوة للكفر وانت مغلق عليك الدعوة للدين من النهاردة هم هيغلق عليهم وهيحط بيهم عليهم دائرة السوء هيحط بيهم زي ما مركز الدائرة بيغلق عليه من كل ناحية بقطر الدائرة وبمحيط الدائرة وانت هيتفتح لك ابواب الدعوة من هذه اللحظة كل لحظة النبي عليه الصلاة والسلام في فتح جديد كل لحظة لا جه عمرو بن العاص اسلم وجه خالد بن الوليد اسلم وجه عثمان بن طلحة حامل مفتاح الكعبة اسلم لا ده العاص بن وائل ابو العاص بن وائل طليق السيدة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام اسلم لا ده بدأ القبائل والوفود تدخل في الاسلام لا ده فتح مبين الخيبر اليهود سقطوا خلاص اللي كانوا على بعد 70 كيلومتر من المدينة المنورة سقط اليهود في خيبر وانتهى وجود اليهود في الجزيرة العربية كانت لها اي وضع او لها اعتبار ففتح الله على العاملين لدين الله فتح ربنا إنا فتحنا لك فتحنا عشانك انت فتحنا عشانك بعض المفسرين قال فتحنا اقضينا وحكمنا إنا حكمنا لك بأن تفتح لك الأبواب يا محمد بن عبد الله وأن تفتح لدعوتك القلوب وأن تفتح لسنتك البلاد يا محمد يا ابن عبد الله انت الوقت زعلان ليه وانت زعلانه ليه ان احنا مش مفتوح لنا في الدعوه زعلانين لان ابواب الدعوه مغلقه هو احنا نستاهل ان ربنا يحكم لنا هو احنا نستاهل ان ربنا يقضي لنا السنتين اللي كانوا قبل كلمه ان فتحنا لك دي كان المجهود شكله ايه سنه 5 هجريه احنا دلوقتي ذو القعده 6 هجريه ان فتحنا لك نزلت ذو القعده 6 هجريه شوفوا بعد 19 سنه من بدايه الدعوه ربنا قال للنبي انتوا تستاهلوا الفتح انتوا تستاهلوا ان ابواب الدعوه تتفتح لكم انتوا تستاهلوا ان القلوب تجتمع حواليكم انتوا تستاهلوا ان انا اتي بقلوب الخلق عشان تلتف حواليكم يا محمد يا ابن عبد الله انت ومن معك شوفوا يا جماعه شوال خمسة هجرية كانت الأحزاب ورمضان خمسة هجرية كانت حادثة الإفك ذو شعبان خمسة هجرية يعني قبلها بشهر كانت غزوة بني المصطلق يعني غزوة بني المصطلق شعبان خمسة هجرية رجع النبي عليه الصلاة والسلام منها على حادثة الإفك رمضان خمسة هجرية خرج النبي عليه الصلاة والسلام منها على حفر الخندق وغزوة الأحزاب شوال خمسة هجرية خرج النبي منها عليه الصلاة والسلام على غزوة بني قريظة ذو القعدة خمسة هجرية هجرية يعني غزوة ورا غزوة ورا غزوة وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام اول ما خلصت غزوة الاحزاب سرايا لا حصر لها النبي اطلق الصحابة في كل اتجاه في السرايا عشرات السرايا من اجل استعادة هيبة الاسلام ونشر سلطان الاسلام بعدها ب 11 شهر ذو القعدة ستة هجرية كان النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف الرؤية اللي هي سبب الصورة كلها النبي عليه الصلاة والسلام نام ذو القعدة ستة هجرية عليه الصلاة والسلام فشاف رؤية ان هو والصحابة داخلين الحرم آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا تخافون فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة فالصحابة استبشروا وطلعوا وطلعوا طبعا النبي لما راح ولقى الصدود بتاع مكة والوقفة بتاعت مكة كان ده اكبر دليل ان الرؤية لان الرؤية مش لازم تتحقق في نفس السنة ممكن رؤية تتحقق بعد 20 سنة الرؤى الصادقة آه، زي ال- ال- الرجل اللي في السعودية في ارض الحجاز اللي شاف انه بيلف حوالين الكعبة لوحده واللي اولها له قال له هيجي يوم هتلف حوالين الكعبة لوحدك الكلام ده من 20 سنة جت ازمة كورونا وطاف حوالين الكعبة لوحده فالرؤى الصادقة ممكن تتحقق بعد سنين فلما حصل المواجهه بتاعت المشركين للنبي عليه الصلاه والسلام كان ده اكبر دليل يا شباب ان ده مش تاويل الرؤيه لان الرؤيه ربنا قال امنين لا تخافون والوقت بقى فيه خوف وفيه حرب وفيه هجوم من مشركي قريش ولكن تحققت الرؤيه كفلق الصبح في السنه اللي بعدها بامر الله سبحانه وتعالى صادق الوعد الذي انزل وحيه على الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم فإن فتحنا لك إن حكمنا لك الفتح ده عشانك الفتح ده من أجلك ربنا حكم لك ان انت يتفتح لك واعدائك يغلق عليهم بعد ايه بعد كام غزوة بعد كام سرية بعد كام جهاد بعد كام تضحية بعد كام بذل للنفس احنا الوقت زعلانين ان الفتح ما بيجيش والتمكين ما بيجيش ونصرة الاسلام على ايدينا في الارض ما بيجيش ليه احنا نستاهل واحد متصل بيا من الشباب في التليفون يقول لي شفت بقى ما يتعرض له الاسلام في الارض قلت له يا حبيب قلبي انت تستاهل ان ربنا يفتح عليك انا ما اعرفكش بس قول لي اخبار صيامك ايه اخبار قيامك ايه اخبار جهدك في الدعوة ايه اخبار نصرتك لدين الله ايه هو احنا عايزين احلام وخلاص إن فتحنا لك فتحا مبينا أفرح آية في كتاب الله إن داعية يجي له فجأة بشرى الأبواب اتفتحت الأبواب المغلقة اتفتحت أبواب الجامعات اتفتحت أبواب القرى السياحية في الساحل الشمالي اتفتحت أبواب القنوات الفضائية المليونية اتفتحت أبواب المقاهي اتفتحت أبواب خلاص ما عادش في بينك وبين الوصول للناس غير إنك أنت تنزل وتشتغل إنا فتحنا لك فتحا مبينا يراه الجميع يراه الج- ج- فتح يعظمه الجميع مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر اللام دي لام العاقبة ما انتش عارف عواقب انك انت تدخل من الابواب المفتوحة ايه يا محمد بن عبد الله ما انتوش عارفين عواقب انكم تشتغلوا في الدعوة ايه ربنا بيقول للنبي عاقبة الشغل في الدعوة عاقبة استثمار الفتوحات وابواب الدعوة المفتوحة لما هندخل منها لدعوة ربنا ليه لام العاقبة ربنا اللي بيده العواقب ربنا بيرتب لنا ربنا بي بي بيدبر لنا بس احنا نسلم لربنا وشوف العواقب هتبقى عظيمة قد ايه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا شوفوا الكل نفسه في ينصرك الله ده الكل مشغول بالتمكين ما ينصرك دي اللي هو بقى فتح مكة ينصرك بقى اللي هو النصر على الفرس والروم ينصرك بقى اللي هي الفتوحات الإسلامية بعد كده وينصرك الله نصرا عزيزا الكل مشغول بالتمكين ولكن ربنا الأول اتكلم عن الدين ليغفر لك الله الأول المغفرة ويتم نعمته الأول ال- النور المبين من الله ويهديك والهداية الأول الدين لما يجي الدين جه التمكين بعد كده وينصرك الله نصرا عزيزا عشان كده لام العاقبة هنا ربنا ما قالش ليغفر لك الله وليتم نعمته وليهديك ولينصرك لا هي لام واحدة بس ليه لأنها one package لان حزمة العطاءات المنهمرة على اهل الدعوة one package كل ده هيجي مرة واحدة كل ده هيفتح من عند الله سبحانه وتعالى ربنا كبير ربنا قادر مفيش طريق زي طريق ربنا محدش هيديك اللي ربنا هيديهولك محدش هيأيدك زي لو أيدت دين ربنا محدش هينصرك زي نصرة الله ليك لو نصرت الله اعظم صفقة في الوجود هي صفقة الدعوة الى الله سورة الفتح بتتكلم عن صفقة الدعوة الى الله سيل عطاءات منهمرة على الدعاة وعلى انصار دين الله الشعار اللي احنا خدناه بقى في الصورة انا لسه مش بشرح ده انا لسه بكلمكم عن ايه اللي في قلبي عشان ابدأ هذه الدورة اشمعنى سورة الفتح اشمعنى بدأنا هذه الدورة اشمعنى عنوان انما يبايعون الله ما الصورة مليانة شعارات قرآنية انا فتحنا لك ما هو شعار جبار ما- ما الصورة مليانة شعارات قرآنية والذين معه ما هو شعار جبار الصورة مليانة يعني شعارات عظيمة اشمعنى انما يبايعون الله ال- الكلمة دي ممكن تكون اكتر كلمة او من اكتر الكلمات اللي طرقت قلبي في الصورة وإلا فالصورة كلها كلمات جبارة لقد رضي الله عن المؤمنين لحظة القمة لحظة وصول 1400 صحابي للقمة مع تلجد بن القيس ابن قيس الوحيد اللي ما كانش منافق ولكن كان ضعيف الهمة كان يعني عنده شوية عدم شجاعة فلما النبي جه يبايع الصحابة على الموت استخبى ورا دبة ده الوحيد الوحيد اللي خاف من ال 1400 وما رضاش يبايع النبي انما ال 1400 باقي الجنود كلهم بايعوا النبي لحظه الوصول للقمه يعني ربنا في اول السوره قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات فربنا بشر بالجنه بعدها بصفحتين قال لقد رضي الله كان الرضا اعلى من الجنه ايوه ما هو ده اللي بيحصل في الجنه اصلا ما هو في الجنه بعد دخول الجنه ربنا يقول الا اعطيكم افضل من ذلك فيقولوا يا رب وما افضل من ذلك قال احل عليكم رضواني رضا الله ده اعظم عطاء في الوجود الصحابه وصلوا للقمه بخبطه واحده بطلعه واحده بوقفه واحده مع الدين يا بخت اللي هيقف مع الاسلام يا بخت انصار دين الله يا بخت اللي هيشتغلوا في الدعوه يا بخت اللي هيتكلموا عن ربنا لما كله مش عايز يتكلم يا بخت اللي هينشغلوا بدين الله لما الكل مشغول بدنيته يا بخت اللي هيحمل هم الدعوه لما الكل حامل هم الدنيا يا بخت اللي هينشغل بالله لما الكل هيقول شغلتنا اموالنا واهلنا راجعين ومعاهم نشان لقد رضي الله شعارات جبارة ولكن انا اثرت ان انا اقف مع شعار انما يبايعون الله الكلمة دي قوية يا جماعة قوية انما دي اقوى اداة حصر في اللغة انما يبايعون الله تخيلوا ال- ايه الفرق مش ليه انما يبيعون انفسهم لله ايه الفرق بين البيع والبيعة البيع ان انا معايا مثلا 5000 جنيه وانت عندك موبايل فاقول لك تاخد الفلوس وتديني الموبايل يبقى انا بديك شيء مقابل شيء انا ال 5000 دول مش كل ما املكه ال 5000 دول شيء من املاكي والموبايل بتاعك مش كل ما تملكه انت عندك محل موبايلات اصلا انت تاجر موبايلات فانا بعطيك شيء مما املك مقابل شيء مما تملك ده البيع امال البيعه البيع ده مصطلح اصلا بيستخدم في السياسه الشرعيه مع مبايعه الشعب للحاكم والقائد لما يجوا يقولوا للحاكم احنا خلاص انت هتقودنا فبيقولوا له بيع يعني ايه بيعه يعني مش بيع انا هبيع لك كل ما املك وانت هتديني كل ما املك يبقى البيعه انا ابايعك على الوفاء والاخلاص والتفاني والنصيحه ونصرتك في الغيب والشهاده وسماع امرك ونصره آه، قوانينك وتأييدك وانت بتبايعني يا ايها الحاكم على انك انت هتتفرغ لمصالحنا وهتبقى امين و- وهتبقى معانا وفي وهتبقى كل امكانياتك مسخرة من اجل الشعب ورفاهية الشعب فالبيعة ان اعطيك كل ما املك وتعطيني كل ما تملك غير البيع جزء من شيء مقابل جزء من ايه مما تملك يبقى انما يبايعون الله تخيل ده لو مع حاكم ماشي انما ده مع ربنا انا يا رب اخترتك قائد لحياتي انا يا رب اخترت قرآنك قائد لحياتي انا يا رب كل ما املك هديهولك هديه لدعوتك شبابي هديه لدعوتك طاقتي هديها لدعوتك فلوسي هديها لدينك افكاري ابداعي مواهبي شهادتي امكانياتي علاقاتي فصحتي كل حاجة يا رب علمي سقط انا يا رب كل ما املك ساهبه لدينك وسأهبه لدعوتك مقابل ان ربنا هيديك ما عنده ما عند الله غير ما عند اي حاكم بقى ده ربنا عنده الفردوس الاعلى ربنا عنده 100 درجة للمجاهدين في الجنة ربنا عنده الدنيا والاخرة فلله الاخرة والاولى فتخيل بقى انت هتدي ايه يا عبد يا فقير انما ربنا الغني القوي العلي الولي اما انما ربنا لما هيدي هيدي ايه كلمة جبارة كلمة جبارة ان يبقى في بيعة منك لله شوف بقى انت بتدي ايه وشوف ربنا هيدي ايه طب بس ربنا ما قالش برضه إيه، بيعة قال يبايعون يبايع المبايعة مفاعلة المفاعلة يعني الموضوع مستمر وبيزيد باستمرار مفاعلة آه يعني الموضوع مستمر وبيزيد باستمرار فالمفاعلة بتيجي في اللغة يا اما لما يكون في مسابقة بين اتنين زي مثلا انهم كانوا يسارعون في الخيرات يسارعون يا اما هم بيتنافسوا مع سائر الصالحين في مين اللي اسرع لربنا يا اما بتفيد دايما الاستمرار مع زيادة المجهود يعني انت بتعلي على نفسك مش متعلق على غيرك يبقى يسارعون في الخيرات كل يوم بيزيدوا عن اليوم اللي قبله زي ما ربنا قال كده في سورة الفتح سورة الفتح دي فتح هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ليزدادوا إيمانا هو ده مقصد الحياة إنك تفضل في زيادة اوعى تكون بتنقصي اوعى يكون دينك بينقص اوعي لو انت النهاردة مش ازيد من امبارح ما ينفعش اخلاص امبارح ما ينفعش النهاردة يقين امبارح ما ينفعش النهاردة لان الفتن بتزيد فلازم الايمان يزيد واليقين يزيد ليزدادوا ايمانا نكرة للتعظيم كل ما هتتحرك في دعوة ربنا كل ما الايمان هيصب على قلبك صبا وكل ما ربنا هيزود منسوب الايمان في قلبك يبقى يبايع مفاعلة يبايعون مفاعلة مفاعلة يعني ايه يعني استمرار في بيع حياتك لله مش وانت طالب في الكلية شغال في الدعوة اول ما اتخرجت بقى وبجري على رزقي و- وبجري عشان اتجوز وبجري خلاص اسيب الطريق اوعى اوعى اوعى جوازي يسيبك الطريق اوعى خلفة تسيبك الطريق اوعى شغلي يسيبك الطريق اوعى وما بدلوا تبديلا خليك من اهل انما يبايعون الله كلمة جبارة كلمة عظيمة قوي ان يبقى بيعت عمرك لربنا ان يبقى القرآن والسنة هم اللي بيقودوا حياتك شوف ربنا بيقول بعدها ايه بقى اللي هيبايعوا ربنا ربنا هيديهم ايه يد الله فوق ايديهم دي لا معنى ايه يا جماعة يد الله فوق ايديهم يعني اوعوا تفتكروا ان انتوا بتبايعوا محمد بن عبد الله او بشر بيبايعوا بشر انما تبايعون رب البشر حاجة جميلة قوي يا شباب حاجة جميلة قوي انك انت توصل من التجرد للحق انك تبقى ممثل للدين ان اللي بيقول لمحمد سمعنا واطعنا انما يقول لله سمعنا واطعنا ده ده ربنا قالها للنبي امتى بعد ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله يا رسالة عمر النبي النبي عاش ليل نهار عشان لتؤمنوا بالله النبي كان كل قضيته في الحياة ان منسوب الايمان في القلوب يزيد النبي كان كل رسالته في الحياة لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه يعني تنصروا الدين وتوقروه يعني تعظيم الله في القلوب يزداد وتسبحوه بكرة وأصيلة عباد مؤمنين مجاهدين دعاء هي دي رسالة النبي عليه الصلاة والسلام النبي عاش عمره عشان كده بس ما كانش بيطمع لا أكل ولا شرب ولا مركز ولا أي حاجة وكان بينام على الحصير عليه الصلاة والسلام النبي عاش عشان دي فلما النبي تجرد لله يعني كل مجهوده وكل حياته كانت فقط من اجل لتؤمنوا بالله فقط هو مش عايز حاجة تانية اللي ربنا قالها في سورة البقرة يا اخواني افتطمعون ان يؤمنوا لكم احنا اصحاب مطامع اه ربنا بيثبت ان احنا اصحاب مطامع زي ما بتوع التوك شو بيقولوا علينا افتطمعون اه احنا اصحاب مطامع بس ايه مطامعنا ان يؤمنوا لكم مطامعنا ان الناس تؤمن مطامعنا ان الناس منسوب الايمان في قلبها يزيد هي دي مطامعنا احنا مش عايزين حاجة من حد مش عايزين حاجة من مخلوق انما ننتظره من ربنا وانتظره ان هنوريكم لا ان منتظرون فتح الله وفرج الله ومدد الله طول ما انت في الطريق انت منتظر عطاءات من الله فلما النبي تجرد لله وعاش حياته عشان رسالة لتؤمنوا بالله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه ربنا قال له ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله انت اصبحت ممثل للدين ليه كل ما هتتجرد في دعوتك لله كل ما ربنا سبحانه وتعالى هيرفعك ويجعلك امام ويجعلك رمز للدين في الارض كل ما تتجرد لدعوة ربنا سبحانه وتعالى فده المعنى الاولاني يد الله فوق ايديهم انما تبايعون الله سبحانه وتعالى المعنى الثاني وده ذكره ابن عاشور في التحرير والتنوير وده معنى عظيم جدا يا جماعة قال لك يد الله فوق ايديهم يد الله هي المعطية وايدينا هي الاخذة احنا ايدينا قاعدة تتمد ربنا ادينا يا رب اكلنا يا رب ارزقنا يا رب اشفينا يا رب إيه، اجبرنا ارفع قاعدين فيد الله فوق ايديهم اي ان سحائب الكرم والجود والعطاء ستنهمر من يمين الله على ايدينا يد الله المعطية مش النبي قال يمينه ملأى سبحانه وتعالى ملأى كل حاجة بقى مش مش ملياردير ومعاه كنوز وجواهر يمينه ملأى سحاء الليل والنهار السل سيول العطاءات نازلة من يمين الرحمن سيول العطاءات فيد الله ده هي بقى اللي العطاءات منهمرة منها فوق ايدي العاملين لدين الله اي سينهمر منها العطاءات على العاملين لدين الله معنى جبار يا شباب معنى جبار انما يبايعون الله هتبايع ولا مش هتبايع هو ده موضوع ال- ال- ال- السلسلة اللي احنا هنبدأ فيها بس يومي بإذن الله سبحانه وتعالى يومين الساعة 7 مساء على الصفحة الرسمية الهدف بتاع سورة الفتح اللي بتتكلم عن فتوحات الله على العاملين للدين وفتوحات الله على انصار الله وفتوحات الله على اللي هينصروا دين ربنا وهيشتغلوا لدعوة ربنا انت بقى لما هتعرف الفتوحات دي هتبايع ولا مش هتبايع انما يبايعون الله عايز يد الله المعطية المنهمرة بالعطاءات وسحائب الكرم والجود والرزق والفضل واللطف والود والكرم والعطاء والوهب عايز والبر والإحسان عايز يد الله ينهمر منها العطاءات على يديك الممدودة لله بالسؤال والاحتياج والافتقار اشتغل في طريق الدعوة فمن نكث فإنما ينكث على نفس النكث ان مثلا يعني واحد لابس بلوفر فالبلوفر مثلا إيه هو عمله خيط خيط البلوفر بيتبنى خيط خيط النكث انك تهد اللي انت بنيته خيط خيط انت دينك دينك بنيته درس درس ومقطع مقطع وركعه ركعه وسجده سجده ويوم صيام ورا يوم صيام وجلسه ضحى ولا جلسه ضحى اوعى تهد دينك بالتاخر عن نصره دين الله اوعى تهد اللي انت بنيته في العبادة والصلاة وغض البصر اوعى تهد اللي انت بنيته بالتأخر عن نصر الدين الله هتبايع ولا مش هتبايع اه ده الشعار بتاعنا وبنتكلم ليه سورة الفتح اه اه المقدمة الثانية في الكلام علمتني سورة الفتح سورة الفتح علمتنا دروس كتير قوي يا شباب سورة الفتح علمتني سورة الفتح سورة الفتح علمتنا اول حاجة علمتها لي سورة الفتح علمتني سورة الفتح قيمة الدعوة الى الله فعلا فعلا انا سورة الفتح يعني بفضل ومنة الله ربنا من عليا بيومين ثلاثة سافرت في مكان كده ما عايش يعني حد من اخواني خالص وقعدت اذاكر في سورة الفتح واصلي بيها و... واعيش مع معانيها الايام دي كانت بداية كورونا ايام ما كان العالم كله مرعوب من كورونا كنا في شهر اربعة في السنة دي او شهر ثلاثة السنة دي السنة دي اللي احنا في شهر 10 فيها دي احنا في شهر 11 ولا 10 شهر 11 تقريبا السنة دي يعني الكلام ده من سبع شهور كنا قبل رمضان اللي فات فاكرين رمضان اللي فات والعالم كله مقفل والشوارع سودة الساعة 7 بالليل وكان منظر غريب كنا في شهر 3 تقريبا قبل رمضان وحصل الحظر العالمي في الكورونا فسافرت بقى وكان لسه الحظر ما حصلش كان لسه ايامه يتعمل الحظر العالمي ده قعدت اذاكر في سوره الفتح انا يا جماعه ذاكرت في سوره الفتح انا حسيت ان الدعوه الى الله ديت يا عم يحصل اللي يحصل المهم نشتغل في الدعوه والله الشباب رجعت بقيت انزل اكلم الشباب في الشوارع اكلمهم عن ربنا واكلمهم في الدين ويعني سبحان الله فحسيت ان ربنا انقذني في سوره الفتح في الفتره دي اوعى تسيب الدعوه الى الله الدعوه الى الله دي اربع صفحات ونص اللي هيقوم منكم الليل بسوره الفتح النهارده ان شاء الله باذن الله ابداوا بقى معايا لان السلسله دي يوميه مش اسبوعيه باذن الله سبحانه وتعالى يوميا هعمل لكم بس بحيث ان احنا في خمس ست ايام نخلص الصوره نخلص الدوره دي باذن الله سبحانه وتعالى فاربع صفحات ونص عطاءات منهمرة إنا فتحنا لك عشانك انت هو ممكن واحد ربنا يفتح عشانه صف كامل هو ممكن بلد كاملة تفتح عشان واحد ربنا كريم ايه الحال اللي بينك وبين ربنا ايه الحال والاخلاص اللي بينك وبين ربنا انا فتحنا لك فتحا مبينا ليه اللام العاقبة بقى اربع عواقب ده دي البداية ده دي المقدمة الصورة عبارة عن مقدمة وخاتمة وثلاث اشواط زي ما هناخد ان شاء الله في الخريطة الذهنية للصورة او زي ما هناخد في اشواط الصورة اللي انا بسميها في المنهج العشري الخريطة الذهنية للصورة الصورة عبارة عن مقدمة وخاتمة وثلاث اشواط المقدمة اللي هي إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر كل ذنوبك اللي فاتت واللي لسه جاية هتتشال من عنك يا محمد بن عبد الله هتلقى الله وليس عليك خطيئة ذنوبكم يا بشر اللي مخلي اللي منزل عليكم العقوبات اللي مضيقه الرزق اللي جايبه الاكتئاب والهم ذنوبكم اللي عامله النكت السوداء على القلب ومخلياكم عايشين مهمومين ذنوبكم اللي حجب عنكم انوار الهدايه هترفع عنكم لا يوجد داعي الى الله ليس له حظ من هذه الوعود الاربعه خدوا بالكم دي مش خاصه للنبي عليه الصلاه والسلام بس لا يوجد داعي الى الله لا يوجد له حظ بقدر على قد شغله في الدعوه ليغفر لك الله ما تقدم كل اللي فات وما تاخر وكل اللي جاي ويتم نعمته عليك نعمة النبوة نعمة الهداية نعمة الوحي نعمة تشرب القلب للقرآن نعمة قيام الليل نعمة رضا الله نعمة العبادة نعمة الدعوة كل نعم فتحات الله عليك ربنا هيتمها ويهديك صراطا مستقيما ربنا ما قالش ويهديك الى صراط ويهديك صراطا يهديك الى يعني هيدخلك الطريق طريق الهداية انما يهديك صراطا يعني يهديك طول الطريق اي انه وعد بالثبات حتى الممات يلي هتتشغل بتثبيت الناس يلي هتشتغل ان الناس تثبت على الطاعة اول واحد ربنا يثبته هو هو انت وعد ما كلنا مرعوبين من تقلب القلوب ومن الانتكاس هو انت انت لم تستعمل الا باستبدال غيرك والاستبدال ما بيجيش مرة واحدة الاستبدال بيجي بالتدريج من غير ما تحس تلاقي نفسك بعدت واستبدلت والعياذ بالله فكل واحد استعمل في صغر كان من كذا سنة غيره مستعمل على نفس الصغر انما غيره استبدل فهو جه مكانه زي ما غيرك استبدل خاف انك تستبدل فربنا هنا بيقول للنبي لن تستبدل ولن تفتن ولن تضرك فتنه ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا الله اكبر انتوا نفسكم في الاخرانية بس الاخرانية مش هتيجي غير لما اللي قبلها يجي التمكين مش هيجي غير لما الدين يجي فبدلا من ان تنشغل بالتمكين فتعيش محبط مهموم مقفول وكل حاجة بأجل وبقدر انشغل بالدين انشغل برضا الله انشغل بمراد الله فإن تحقق فيك الدين أتى الله بالتمكين ودي من الفوائد البديعة اللي بنتعلمها من آه، سورة الفتح آه، آه، ثواب الداعي إلى الله قد ايه ربنا بيفتح على الدعاء آه، بمقدمة الفتح بتذكرني بسورة الفتح الصغرى انا اللي بسميها الفتح الصغرى يا جماعة يعني اسم معنوي يعني اللي هي سورة الشرح ما هو الشرح اي فتح الصدر فتح القلب الفتح الداخلي انما سورة الفتح بتتكلم عن الفتح في الواقع فتح البلاد فتح خيبر فتح مكة اي الفتح الخارجي فسورة الفتح وسورة الف... الشرح دي بتتكلم عن الفتح الخارجي ودي بتتكلم عن الفتح الداخلي والاثنين عطاءات الله للدعاء سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك زي ما انت يا محمد بن عبد الله كل برضو الدعاء إلى الله لهم حظ من سورة الشرح على قد شغلك في الدعوة على قد حظك ليه جزاء من جنس العمل ربنا شكور ألم نشرح لك صدرك زي ما الناس كانت مقفولة من الدين مخنوقة يقول لك حياة الدين خنيقة والد- والالتزام خنيق وهسيب المعاصي الحلوة وهسيب ال- الحاجات ال- اللي انتوا كل كل حاجة حلوة حرام يا عم انتوا هتخنقونا ليه قعدت تكلمهم عن الجنة وتكلمهم عن الأثر الدنيوي للطاعة وتكلمهم عن ربنا وجمال ربنا وكرم ربنا لحد ما صدورهم انشرحت للطاعة وبقوا يفرحوا انهم يسمعوا درس بعد ما كانوا ما بيطقوش زي ما صدورهم يا أيها الداعي إلى الله انشرحت للدين بسببك أنا هشرح صدرك هخليه من جوه جنة هخليه من جوه واسع وجنة لا تتخنق ولا يضيق ولا تتقفل ولا تحبط ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك زي ما كانت صحف الناس بلاك اسود من كتر ذنوب على ذنوب على ذنوب ليل نهار قعدت تكلمهم عن التوبه وعن النار وعن اول ليله في القبر لحد ما خافوا وبكوا وتابوا فمحيت الذنوب زي ما انت كنت السبب يا ايها الداعي الى الله ان ذنوب الناس تتطهر من الثواب بتاع المعاصي انا هطهر صحيفتك من السواد ووضعنا عنك وزرك انت نفسك هيتغفر ليك الذي انقض ظهرك ولو الوزر هنا بمعنى الهم ووضعنا عنك همك عنك همك زي ما ايها الداعي الى الله قعدت تكلم الناس عن الامل في الله وربنا كبير وربنا قادر وربنا يقول للشيء كن فيكون والدعاء بيستجاب والنص ساعه اللي قبل الفجر بتحل فيها الكروبات والدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد والناس صدقتك والناس طبقت فالناس لما صدقتك وطبقت الناس لما صدقتك وطبقت يا ايها الداعي الى الله آه، قعدت تكلم الناس بقى على ان شيل الهم اللي في حياتكم والغموم اللي المعاصي جابتها سببه هو الطاعة الناس صدقوك ودعوا ربنا وعبدوا فالهم انكشف زي ما هموم الناس انكشفت والدنيا بقت جميلة جميلة والارزاق وسعت والنفوس انشرحت بسببك انا هكشف الهم عنك انا هكشف الغم عنك ورفعنا لك ذكرك كانت البنت دي اولويات حياتها انها تبقى جميلة طول عمرها لحد ما بقى عندها 70 سنة والبنت دي كانت اولويات حياتها ان الشاب اللي بتحبه يتجوزوا بعض والشاب ده كان اولويات حياته ان يتجو- يشتغل في شركة مالتي ناشونال والبنت دي كانت اولويات حي... كانت اولويات الناس واحد اتنين تلاتة اربعة عشرة مش ربنا قعدت تكلمهم عن ربنا وجلال ربنا وعظمة ربنا لحد ما بقى ربنا هو الاول والاخر في قلوبهم لحد ما ربنا بقى اولى اولويات حياتهم زي ما رفع ذكر الله في القلوب بسببك يا ايها الداعية انا هرفع ذكرك في قلوب اهل السماء والارض جزاء من جنس العمل مين بياخد من ربنا قد ما الدعاء بياخده منك يا رب مين بتنهمر عليه عطاءات ربنا دنيا واخرة زي ما الدعاء اليك بتنهمر عليهم السكينة والامن والاطمئنان منك يا رب اما كنت بسافر مع اخواننا من التبليغ والدعوة بنجلاديش والله يا اخواننا كنا بنروح قرى مش ضلمه ما- يعني ال- مثلا بيت العمده كده هو اللي فيه لمبه منوره قدامه بالليل اللي عايز يقتل حد يقتله بالليل محدش ضارب حد وتلاقيهم يحط راسهم اللهم بارك يناموا في لحظة سكينة اطمئنان في ملوك ما بيعرفوش يناموا غير بمهدئات وده يحط راسه ينام وصحي فرحان ونام فرحان تدفع فيها كام دي شغال في الدعوة اشتغل في الدعوة وملكش دعوة من جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء الجملة دي كنت كاتبها في ورقة وانا طالب في الكلية وانا نازل وانا رايح في ال- الكليه من بيتي راكب ميكروباص افضل ماسكها قدامي وقاعد اتدبر فيها من جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء علمتني سوره الفتح اول حاجه سوره الفتح علمتها لي وغيرت في حياتي اول حاجه ان الدعوة دي غالية قوي عند ربنا وان اللي بيشتغلوا في الدعوة ربنا بيملى حياتهم خير وبيملى حياتهم عطاءات احنا لا نزال في المقدمة بتاعت الدورة لا نزال في المقدمات بتاعت المنهج العشر انتوا عارفين المنهج العشر الرجالة طبعا عارفين لما بنتكلم في السورة بنتكلم في ايه الاول في مقدمات كده بسيطة يعني ليه اسم الصورة ليه قصدي شعارات الصورة اخترنا الصورة دي وبعد كده بنتكلم في مقاصد الصورة اللي هي علمتني صورة الفتح دي مقاصد الصورة مقاصد هذه الصورة وبنتكلم في دلالة اسم الصورة اللي اسمها الفتح وبنتكلم عن الترابط الموضعي اللي هو علاقة الصورة بالصور اللي قبلها واللي بعدها ليه الفتح بعد محمد ليه قبل الحجرات وبعد كده بنتكلم في الترابط الموضوعي ايه موضوع الصورة وبعد كده بنتكلم في الخريطة الذهنية للصورة اللي هي اشواط الصورة تقسيم الصورة لاشواط وبعد كده بنتكلم في الاعجاز التغييري للصورة الصورة دي غيرت في الواقع قد ايه الصورة دي قلبت حياة ناس واقامت ناس قد ايه عشان تشوف وتغير من الصالحين مش معنى هم اتأثروا وانت ما اتأثرتش وبعد كده بنتكلم عن الشرح التفصيلي للصورة إيه نبدأ بقى نمسك اية اية قدر الوسع باذن الله معانيها ومقاصدها ولطائفها وبعد كده بنتكلم بقى عن الصورة وصناعة الحياة نقدر نخرج من الصورة دي ايه نصنع الحياة دي إيه وبنتكلم بعد كده عن الظواهر الاعجازية في الصورة الظواهر الاعجازيه في الصوره اللي هي البلاغيات والمعجزات البلاغيه في الصوره وبنتكلم بعد كده على علوم التغيير الاربعه او اهم اربع علوم للتغيير ازاي نستخرج روشتات من الصوره فيهم يعني كلام بقى اللي متابع معايا ان شاء الله باذن الله واللي كان متابع معانا في المعهد القراني الدعوي او هيدخل معانا بعد كده باذن الله هيبقى فاهم انا بقول ايه كويس ان شاء الله انا يعني هحاول استوفي جزء مش عايز اتقل الكلام هحاول استوفي جزء وباذن الله يوميا الساعه 7 مساء على الصفحه الرسميه باذن الله سبحانه وتعالى الفيس وتنزل على اليوتيوب برضو باذن الله سبحانه وتعالى والتليجرام وكله يعني ان شاء الله باذن الله هيبقى بث يومي مع دورة انما يبايعون الله تدبرات في سورة الفتح بدأنا جزء من المقدمة النهاردة ان شاء الله وبكرة بإذن الله نكمل المقدمة مع بعض وبعد كده نبدأ ننطلق في الصورة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا اللهم اجعلنا من اهل القرآن اللهم اجمع لنا القرآن والدعوة اليك اللهم اجمع لنا القرآن والدعوة اليك اللهم اجعلنا من اهل القرآن اللهم اهدنا وسددنا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا خير الرازقين ويا رب العالمين ويا خير الغافرين ويا رب العرش العظيم جزاكم الله خير